الرحمن سيهدينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في حلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة قلنا أن الإيمان له أركان واحد يقين بالقلب وكنا بنتكلم عنه اتنين إقرار باللسان تلاتة تصديق بالعمل دي أركان الإيمان طيب لو أنا عايز أعرف قوة إيماني إزاي أنا عايز أعرف قوة إيماني يعني إيه مثلا لو أنا بقول يظهر إن أنا عندي سخونية شوية كده والله أنا حاسس بإن أنا سخن هعرف إزاي هات الترمومتر 37 درجة حرارة الإنسان لقيناها 38 لا زي 39 الله لا لا لا اوعى اوعى ده مقربة من 40 يا ربي فبعرف درجة الحرارة من الترمومتر مثلا واحد بيقول لك انت رحت للدكتور تكشف فقال لك عايزين نتاكد مش اه روح اعمل لي تحليل روح اعمل لي تحليل فبتروح لمعمل يعمل لك تحاليل بس التحاليل تبقى بتاعتك انت لان كان واحد فاتح معمل جديد وعايز يفرح الناس يعني فبقول لهم اللي عايز يجي كمان يعمل تحليل البول من عندنا كمان ما تجيبش بول من عندك يعني طب هحلل ايه ده المهم فانت بتروح تحليل تعرف ايه, إيه ال- التحليل طلع ايه النسبه كام طب فينا حد بي بيقيس درجه ايمانه م? ليه طيب ليه مش بنقيس درجه ايمانه واحد يقول لي طب الترمومتر اللي اقيس بيه جميل انت عندك اربع حاجات باربعه ترمومتر فلازم كل ترمومتر لوحده تقيس بيه واحد العبادات حالك ايه في العبادات العبادات حالك ايه فيها ها اللي هي ايه العبادات مش تقول لي بقى الصلاه والصوم والزكاه والحج ايه بس هم دول لا بر الوالدين سواء احياء او اموات صله الرحم الإحسان إلى الجار الصدق الأمانة الإخلاص الوفاء معاملة الزوجة بالإسلام تربية أولادي على الدين عبادات دي كلها عبادات لله احنا للأسف مركزين على الأربع الخمس عواميد النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول بني الإسلام على خمس أيوة طب بني الإسلام بني الإسلام الإسلام العمارة مبنية ع- ع- ع- على خمس شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة صوم زكاة حج إيه دول عواميد إيه دول قواعد جميل فين البناء مين اللي بيبني انت عملت العواميد وقاعد وكل واحد بقى مع التاني بقى شفت الخمس عواميد بتوعي اه احسن من الخمس عواميد بتوعك انا عمود الصلاه عندي الله اكبر صلاه السنن وفي الجامع وفي الصف الاول ولما بقول الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه ايوه انت بتتكلم في عمود اسمه الصلاه لسه في عمود تاني اسمه الزكاه في عمود تالت اسمه الصيام في عمود رابع اسمه الحج وبعد كده العواميد هيطلع عليها بناء اول دور فيه بر الوالدين سواء احياء زي ما قلنا صله الرحم الاحسان الى الجار الصدق الامانه غض البصر حجاب المراه ودو دو دو. اطلع فوق سطح العماره بني الاسلام الجهاد في سبيل الله الجهاد بانواعه الخمسه جهاد النفس جهاد بالنفس جهاد الكلمه جهاد الشيطان جهاد آه، احنا قلنا جه- جهاد النفس ثم جهاد بالنفس ثم جه- جهاد المال جهاد الكلمة جهاد الشيطان مثلا مم. يبقى يبقى اللي بيقيس إيمانه إيمانه يشوف الأول العبادات عنده شاملة ولا مجزأة مش موضوعي بس بسرعة احنا للاسف للاسف واقعين في في مشكله كبيره ان احنا بنقطع في الدين بنقطع في الدين بنجزأ في الدين بناخده حته آه، ونسيب حته دي مصيبتنا مصيبتنا الكبيره وانا والله خايف ينطبق علينا قول الله في سوره البقره افتؤمنون افتؤمنون ادي الايمان اهو افتؤمنون ببعض الكتاب قال وتتركون بعض لا وتنسون بعض لا وتؤجلون افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض جاب عكس الايمان ما هو اللي قال لك دي هو اللي قال لك دي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا و- ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب طب ليه أشد؟ لأنه عارف عارف فبياخد دي ويسيب دي ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون مصيبتنا الكبيرة بص في رمضان بص في رمضان تلاقي واحدة صايمة رمضان كله ومش محجبة ايه يا حاجه ايه ده؟ وايه بقى؟ تقول لك يا عم الشيخ اما مؤاخذه انا كنت بتوضى وبتصلي كمان اه ما شاء الله امال مش محجبه ليه؟ امال ليه مش محجبه؟ لا معلش ما ما اقدرش الحجابه ما آه، س- تا- طيب انا كنت بتوضى فيظهر آه، نقطه ميه كده دخلت بقي ورحت انا آه، تف تف تف تف تف ف- يا ترى صيامي انجرح صيامي انجرح ما شاء الله تسألي عن نقطة مية وصيامك انجرح وشعرك اللي باين ده وفتحة صدرك اللي باينة اللي ربنا قال تتغطى في سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبائهن إلى آخر الآيات دي في سورة النور وفي سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعرفن أنهن شريفات عفيفات فلا يؤذين لو واحد يؤذيها بكلمة ولا يؤذيها بفعل تقول لك لا لا ده الكلام ده كان بتاع النبي وال- ونساء النبي اقرا الايه كويس يا ايها النبي قل لازواجك آه، وبناتك ها ونساء المؤمنين واضحه ونساء المؤمنين مش بنات النبي بس ولا نساء النبي بس الله وحتى لو كان نساء النبي وبنات النبي هم نساء النبي وبنات النبي مش مسلمات وانت مش مسلمه مين اللي قال لك صلي الله ومين اللي قال لك اتغطي وغطي عورتك الله ومين اللي قال لك صومي الله بتنقي انت بتنقي هي طماطم بندوره نيجي ننقي الطماطم اه خد الحلوه لا طماطميه حلوه دي اه لا حلوه طب والطماطميه لا لا لا دي دي مفعصه ارميها ارميها اه برضو انت فاتحه كده مصحف ربنا بت... ها ايه رايك في الايه دي مم، حلوه مم، طيب طب والايه دي ها ن- ن- نرجع بقى للايات اللي انا قلتها ون- ونطلع بره الدين والعياذ بالله مصيبتنا مصيبتنا الم- المصيبه الكبيره تلاقي واحد صايم واحد بقى صايم اه ما شاء الله على صيامه ما بيصليش ما بيصليش ما بيصليش ليه؟ انت ما تعرفش ان العباده الوحيده اللي ملهاش عذر هي الصلاه ولو سبتها كافر بس العلماء مقسمين قسمين بقى او ده خلاف بين العلماء كفرك ده يطلعك بره الدين تبقى انت واي واحد تاني خارج الاسلام صليبي او يهودي سيان ولا كفر لا ينقلك عن مله الاسلام يوم بعض العلماء يقول لك اذا كان نك- ناكرها ومجحدها لا يبقى كافر بره خالص لكن بيقول لا والله الصلاه حلوه بس انا مش عا- يبقى برضه كافر بس ما ي- ما يخرجش عن مله الاسلام ويوم ما يموت ما يصليش عليه اهل الفضل يصلي عليه اهل النا- الناس العاديه مثلا يعني لكن مين اللي قال لك صلي الله الله قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه سوره ابراهيم ومين اللي قال لك صوم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام سوره البقره الله طب بتنقي خدت دي وسبت دي اهي دي مصيبتنا بص مصيبتنا التانية بقى في شهر رمضان برضه وفي غير رمضان الناس تحب تختم المصحف وكنت اعرف واحد الله يرحمه جاي في اخر المصحف كل ما يختم المصحف يعمل نقطه كده نقطه نقطه نقطه نقطه يعني كل نقطه بختمه ختمه ختمه ختمه جميل جميل القران جميل وختم المصحف ده بسم الله ما شاء الله لكن يا اللي ختمت المصحف ما قريتش الايه في سوره النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تقربوها ومن يطع الله ورسوله يدخله النار ومن يعص الله ورسوله فما يوزعش الميراث ما يديش خواته من التركة اللي مات أبوه وسابها له عشان هو اخوهم الكبير ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ما مرتش عليك الايه دي في سوره النساء يا اللي واكل ميراث ابوك وما بتديش خواته ما بتديش خواتك ما اديتش اخواتك ليه حر ونار في جتتك لو بتختم المصحف كل يوم ما دي مصيبتنا لا وتعالى شوف بقى التبرير ما هو أنا اللي بيغيظني اللي بي... اللي بينرفزني التبرير التبرير زي اخوات سيدنا يوسف ما قلت اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا سوره يوسف يخلو لكم وجه ابيكم ايه اللي بتعملوه ده وتكونوا من بعده قوما صالحين قوما صالحين قوما ايه صالحين صالحين ازاي اقتلوا يوسف ايه ده ما هي دي مصيبتنا ما بتديش اخواتك ليه الميراث ابوك مات اللحظة اللي ابوك مات فيها كل واحد حقي وحقك وبعدين انا هتنازل عن حقي انا حر مالكش دعوة يلا ندفن ابوك بقى الله يرحمه عشان يبقى كده الحمد لله انما اكل ميراث ابويا واضيع حق اخواتي والمصيبه بقى زي ما بقول بقى بص التبرير بص التبرير يقول لك لا لا انا عطيت اخواتي الصبيان الذكور كل واحد خد حقه طب والبنات لا لا البنات اصلا متجوزات متجوزات وانت مالك انت ومال متجوزه بص بقى لا اصل ما اقدرش ادي اختي ميراثها ليه ليه ليه يا مسلم اللي بتختم المصحف يا اللي علامه الصلاه في وشك يا اللي بتقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحه تديش اختك ليه حقها يقول لك لا اصل لو عطيت اختي حقها خلي بالك بقى اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا لو عطيت اختي حقها ها وخدت حقها من ميراث ابويا ها وماتت مين اللي هيورث فيها جوزها يبقى جوزها ياخد فلوس ابويا مم. جوزها هياخد فلوس ابوك مم. هو مين اللي قال الكلام ده انت ولا ربنا مين اللي قسم الميراث مين اللي وزع التركه مش الله لان وانفقوا من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ها ها مش دي في سوره الحج والثانيه في سوره النور مش ده المؤمن مش ده القران اللي انت بت بتختمه انت مالك انت تموت ولا تحيا جوزها يورث عيالها انت مالك انت انت مطلوب منك توزع الميراث بحق ربنا بحق والله لو خدت مليم زيادة عن حقك تبقى ظالم والله يقول في سورة طه وقد خاب من حمل ظلما حديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمات وماسك المصحف ويقرا في المصحف ويبكي ويقرا ويختم فين ال فين ميراث اخواتك وما وزعتوش لسه وكام سنه فدي مصيبتنا الكبيره نقيس ترمومتر العبادات كده حط الترمومتر بتاع العبادات يا اختي يا مسلمه يا محجبه حط ترمومتر العباده كده ايه قطعتي ليه ها قطعتي ليه طول عمرك محجبه وما شاء الله عليكي ربنا يسترك في الدنيا والاخره وزي ما سترتي نفسك فوق الارض ربنا هيسترك تحت الارض ويوم العرض امال اتخبلت ليه وتنيلت بستين نيله ليه يوم فرحك ها لا عم الشيخ بقى مؤاخذه يا عم الشيخ ده فرح بقى ده فرحي انا عايزه بقى اخلي اللي ما يشتري ها، يتفرج الله الله اللي يشتري يتفرج ايه يعني يوم ما ربنا يكرمك بزوج تشكري ربنا بمعصيته تشكري ربنا بضلال تعمليه وتروحي للكوافير كوافير راجل راجل يعمل لك شعرك ويعمل لك حط ايده على شعرك وبعد ما كنت محجبه آه. لا يا عم الشيخ ده راجل ملتزم كوافير ملتزم ما شاء الله امم كوافير ملتزم ازاي يعني اصله كاتب على المحل من بره ممنوع دخول الرجال طب هو لو راجل يطلع هو مش راجل ايه اللي ايه اللي إيه اللي خلاه يحط وانت ايه اللي خلاكي تتكشفي على الراجل وشعرك يبان على الراجل ملتزم اه ما شاء الله زي الرقاصه الملتزمه اه ليه اصل بيقولوا لها يا رقاصه ما بتغنيش ليه وانت بترقصي قالت عيب صوت المرأة عورة انا ارقص بس ما دي مصيبتنا دي خيبتنا الكبيرة نيجي يوم فرحنا انسى ربنا ربنا عز وجل طب الرسول صلى الله عليه وسلم يا راجل ابعد بقى خلينا أنا النهارده نفرح النهارده فرح عايزين نفرح يا عم الشيخ وتجي لك ال- ال- ال- الحاجه الحاجه اللي بتجري هنا اهو اللي بتقعد في البيت مش قادره تقوم وتيجي على الكعبه هنا وتجري ما شاء الله تقول لك الله اكبر الكعبه والعمره والحج ويوم فرح بنتها بقول لك ايه يا عم الشيخ خليك حلو بقى النهارده هنفيص النهارده ايه لا اصل النهارده فرح البت بقى انا عايز افرح انا في حياتي ما شفتش فرحه انا من يوم ما خدت ابوها ما شفتش فرحه لا وايه دي ايه يا حاجه افرحي في طاعة الله ما ينفعش يا عم الشيخ عايزين نهيص عايزين نرقص قدام الرجالة ونجيبوا البت ونمشيها في وسط الرجالة وشعرها باين ها ومكيجينها ومعلش بقى يا عم الشيخ ما تزعلش مننا يعني ما دام فرح بقى لازم نجيب رقاصة ينفع فرح من غير رقاصات ينفع يا عم الشيخ تاكل الجاتوه من غير كريم جانتيه لازم كريم جانتيه مم، جانتيه اه يا حاجة يا حاجة قيسي كده بالترمومتر بالله عليكي مش انت بينطبق عليكي قول الله كده افتؤمنون ببعض بعض الكتاب وتكفرون ببعض سورة الحجر كما انزلنا على المقتسمين اوعوا تكونوا زي ال- اهل الكتاب يا مسلمون ازاي الذين جعلوا القرآن عضين جعلوا القرآن ايه عضين عضين يعني ايه يعني قطعوا في القرآن يعني يؤمن بدي اه ويؤمن بص اقلب الصفحه عارف نظام اقلب الصفحه يعني مثلا هات المصحف او المصحف اهو اقرا كده المصحف اه ها سوره البقره اهي. يا ايها الذين امنوا ها كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام الحمد لله صوم رمضان كله الحمد لله كويس اقلب كده بص اهي كتب عليكم القتال ايه كتب عليكم القتال مم؟ اه طيب اقلب بقى. اقلب ولا اقول لك ما دام قتال آه، اقفل مستنى استنى بس لا اه ده اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه عشان كده ما بقول لك قيس بترمومتر الايمان آه، ال- العبادات قيس إيه؟ العبادات عندك ايه اولا مؤمن بان العبادات تشمل الاسلام كله وتشمل حياتنا كلها ولا بنقطع سوره البقره يا ايها الذين امنوا نعم يا رب امنوا ايوه يا رب ادخلوا التزموا في السلم الاسلام كافه كله ما تقطعش ومن يعش عن ذكر الرحمن سوره الزخرف يقول لك عنده عشاء ليلي يشوف النهار ما يشوفش بالليل اهو ده برضو كده يفتح مصحف يشوف حته ما يشوفش حته ما ينفعش سوره الانعام في اخرها قل ان صلاتي مم. ونسكي بسم الله والله اكبر ومحياي محياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين مع احد لا شريك له ده مزاجك وبذلك امرت وانا اول المسلمين يبقى لما نقيس بترمومتر العباده هيبين احنا واخدين العباده بشموليتها كلها ولا بنقطع في العبادات ناخد حته ونسيب حته يا ريت اعرف ترمومترك قال لك ايه وصحح نفسك نكمل الترمومترات في الحلقات الجايه ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نور الإيمان